بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخوتي كما ذكرتكم في اللقاء الماضي أن لهذه المادة بقية هذا الذي أذيعه عليكم الآن أو تتلقونه هو بقية الشريط السابق فلو أزلت تلكم الكلمات في آخر الشريط وهذه الكلمات في أول الشريط تجد المادتين ملتصقتين تماما أحبكم في الله وهيا بنا إلى البقية الباقية
هو ده الخوف ان الخواطر دي تتوالد اصل مصيبة الخواطر دي ما بتقفش عند حد بتعمل ايه اه بتتكاثر خاطرة يبقوا اتنين يبقوا اربعة يبقوا تمانية يبقوا ستاشر اتنين وتلاتين اربعة وستين مية تمانية وعشرين ميتين ستة وخمسين خمسمية كده تتوالد وتتكاثر الخواطر واللي مجرب عارف الموضوع اللي بقولك عليه ده الخواطر تكتر تكتر تكتر ولذلك اللي بيسيب نفسه مع الخواطر ما يلاقيش وقت يعمل حاجة تانية يقول لمراته سيبوني شوية دلوقتي بس عشان انا بفكر فكر في ايه ما بيفكرش في حاجة هو سرحان وخلاص في الطراوة في الهوى في الغلط ويستلذ بكده والعياذ بالله ان تتوالد الخواطر فتأكل الايمان اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب اللي بعدها ان تعلم ان تلك الخواطر بمنزلة الحب الذي يلقى للطائر ليصاد به فاعلم ان كل خاطرة حبة في فخ منصوب لصيدك وانت لا تشعر وانت قاعد فاضي والشيطان عايز يلعبك وقلت لكم قبل كده الخطر ان الشيطان فنان راجل الشيطان ده قاعد يرسم خطط عشان يضيعك فيروح رميلك دي زي ما اقول كده حبة في فخ منصوب يرمي لك الفكرة دي اه فكرة كل ما افتكرها اضحك دي كنا قعدنا في المطار كده آه، يجي 7 8 10 10 12 ساعة فكان معانا اخ احنا قاعدين كل واحد بقى يشتغل في الذكر قرآن مش عارف ايه فيجي في وسط القعدة كده يقول لي عندي فكرة ايه ناكل زي ما بقول لك الشيطان بيلقي له هو كل شويه يقول نفس الفكره بيضحك يعني لكن هي دي الشيطان يلقي زي كده تلاقي نفسك عندي فكره ايه نخرج نتفسح نصيف ندخل على الانترنت عندي فكره نفتح التليفون نفتح التلفزيون مش عارف عندي فكره نعمل حمام سباحه في البيت اه عندي فكره نعمل فكره ايه بس يا عم ارحمنا ده انا بقول للشيطان كان لسه السواق واحنا جايين بيقول اللهم اخزيك يا شوشو بيدلعوا هي دي المأساة الشيطان عمال يرمي لك ايه وانت تقول ايه اه فكرة اه اه ايه يا عم ارحم كل دي افكار عايز يصطادك يصطادك ويا ما اصطادك في حتة ورجعت تضحك تقول يا شوف اصطادني فين الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصدق الله الكريم العظيم حين يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا اللهم نجنا من كيد الشيطان آه خطير خطير فلذلك اوعى يصطادك خليك صاحي واعرف ان كل الافكار اللي بيرميها لك دي دي ايه فخ عشان يصطادك ثم ان تعلم ان تلك الخواطر الرديئه لا تجتمع هي وخواطر الايمان ودواعي المحبه والانابه اصلا بل هي ضدها من كل وجه وما اجتمع في قلب الا وغلب احدهما صاحبه واخرجه واستوطن مكانه خواطر دي ما تجتمعش مع خواطر الايمان اصل اللي قاعد يفكر انا عندي صدقة اوديها فين واللي بيفكر انا عايز اصلي ركعتين بس يبقوا امتع ركعتين صليتهم في حياتي اعملهم ازاي وانا عندي فكرة ان انا اصوم شهر الصيف ده عشان ربنا يرحمني وانا عندي فكرة ان انا ازاي اثبت ان انا بحب ربنا اثبتها ازاي دي الافكار دي يجي فيها نسوان يجي معاها فلوس مش ممكن الا اذا ضحك عليك الشيطان بقى ودخل فيها دنيا لكفتها واصطادك اوعى فلذلك لا تجتمع خواطر المعاصي وخواطر الايمان في قلب واحد الحين انت ليك قلب واحد يا يفكر صح يا يفكر غلط لكن غلط وصح في وقت واحد لا يمكن ما يحصلش ثم أن تعلم أن تلك الخواطر بحر من بحور الخيال لا ساحل له فإذا دخل القلب في غمراته غرق فيه وتاه في ظلماته فيطلب الخلاص فلا يجد إليه سبيلا قلب تملكه الخواطر بعيد من الفلاح معذب مشغول بما لا يفيد العاشر وهي الأخيرة أن يعلم أن تلك الخواطر هي وادي الحمقى وأماني الجاهلين فلا تثمر لصاحبها إلا الندامة والخزي إلا الندامة والخزي هذه النقطة الأولى في طريق قريب موصل إلى الاستقامة النقطة الأولى حفظ الخواطر النقطة الثانية صدق التأهب للقاء الله احنا قلنا طريق قريب موصل الى الاستقامة في نقطتين النقطة الاولى حفظ الخواطر اتنين صدق التأهب للقاء الله انك تبقى جاهز تموت دلوقتي جاهز جاهز تموت دلوقتي كنت زمان عملت فيلم في قعدة كده ان انت لو قاعد دلوقتي في البيت والباب خبط قلت مين قال لك انا رسول الله افتح هتقول له دقيقة واحدة عشان اشيل الصور دي بتاع روميو وجولييت طب دقيقه واحده عشان اشيل التلفزيون من البيت طب دقيقه واحده هتخبي ايه ولا ايه صح كده ولا هتدخل النبي على طول لو دخل وشاف الحاجات دي يزعل منك صلى الله عليه وسلم فهي دي انت جاهز انك تموت دلوقتي ولا بس في مشكله هنا اخلصها عندي قرشين حرام اتخلص منهم عندي في علاقة حرام اتوب منها عندي في كلمتين حرام بس اخلصهم عندي في مشاكل ايمانية اظبطها عندي في عقائد شركية انظفها عندي عندك ايه طب هتخلص الموال ده امتى صدق التأهب للقاء الله انك تبقى جاهز دايما انك تقابل ربنا جاهز لا والله مش جاهز اوعى تضحك على نفسك وتنخدع انا النهاردة كنت بعد لهم المسج بيقول ايه انما هم ثلاثة السابقون المقربون والابرار اصحاب اليمين واصحاب الشمال فمن ايهم انت ليتك تفهم اهم حاجة في الموضوع ايه اه اصل واحد هيتسرع ويقول ما تقولش حاجة افهم الاول قبل ما تتكلم انا عايزك تفهم انت مين وهو مين تبقى عارفه الله وعارف نفسك انت عارف هتقابل مين انت عارف انت شكلك ايه انت عارف ان ماضيك شكله ايه انت عارف انت بتسابق مين بتسابق ابو بكر وعمر وعثمان وعلي بتسابق ابو الدرداء وابو ذر وانس ومعاذ دول على خط سباق واحد طب انت فين وهم فين وتقول لي جاهز في ناس دلوقتي كانوا يقول جاهز عايز اموت لا انت مخدوع ليتك تفهم انت مجنون لو قلت جاهز دلوقتي اجهز اجهز يا ابني الاول يبقى الطريق القريب الموصل للاستقامة هننظف دماغنا وننظف قلوبنا وننظف احوالنا ان احنا ما نفكرش الا في ربنا دي نمرة واحد نمرة اتنين صدق التأهب للقاء الله ان انا ابدأ اصدق في التجهيز قلت لكم المره اللي فاتت الراجل اللي كان بيعمل الفيلا ها المقبض بتاع الباب من ايطاليا والقعده بتاع الحمام من اسبانيا والباركيه من إيه؟ من آه من, من السويد اه وال لازم يا ترى احنا بنعمل كده للاخره يعني لما نيجي نعمل للاخره بنظبطها كده في المقبض والقعده وال والارضيه ولا اي حاجه وخلاص بتظبط صلاتك كده الصلاة نفسها واقف تظبطها كده يعني وانت واقف في القيام هو ده قيام ينفع قدام ربنا الركوع هو ده ركوع واحد واقف قدام ربنا بيميل لربنا السجود هي دي سجدة مقرب فيها من ربنا هو ده تسبيح الله بيسمعه وتقول لي جاهز عايزين نظبط صدق التأهب للقاء الله ابن القيم يقول ايه صدق التاهب للقاء الله من انفع ما للعبد وابلغه في حصول استقامته احنا كده طولنا ولا لسه طب صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول ابن القيم صدق التأهب للقاء الله من أنفع ما للعبد وأبلغه في حصول استقامته فإن من استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها ومطالبها وخمدت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله وعكفت همته على الله وصار حب الله وإيثار مرضاته أعلى همته دي العلامة في صدق التأهب سبحان الله كلمة كنت بقولها زمان قلتها كتير أو أو آلاف المرات بس شكلي كده مبطلها بقى لي مدة الإمام أحمد لما كان ماشي رايح صلاة الجمعة وانقطع شسع نعله فقال له أحد تلاميذه لو جئناك بنعلين خيرا من هذين قال يا بني إنما هو لباس دون لباس وطعام دون طعام وإنها أيام قلائل قال له يا عم جزمة إيه ده كلها يومين ونموت وندخل الجنة خلينا نمشي محافين وخلاص هو ده المعنى ان انقطع قلبه عن الدنيا وما فيها خلاص ابو بكر الصديق لما قالوا له ناتي بثوبين جديدين نكفنك فيهما قال الحي اولى بالجديد كفنوني في ثوبي اللذين اموت فيهما الله قطعت نفسه عن الدنيا خلاص والله يا جماعه انا اليومين دول قعدت مع ناس من اللي هم كبار في الدنيا عندهم فلوس كتير بقول له في الاخر قال لي من الاخر ملهاش لازمه من الاخر ايه بس بعد ايه بعد ما ضيع عمره في الدنيا بعد ما ضيع شبابه وصحته ودينه وعيلته وكل حاجه والاخر بيقول اكتشفت في الاخر ايه ملهاش لازمه تفتكر ربنا يقبلني أتمنى أن ربنا يقبلك ولو جيت له بصدق يقبلك ولكن الصدق عزيز ابن الجوزي ابن الجوزي بيقول إنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد طب صلي ولا عجباني صلاتك على النبي دي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما يتعثر من لم يخلص وإنما يمتنع الإخلاص ممن لا يراد يتعثر من لم يخلص عمال تقوم وتقع كل ما تمشي شوية ربنا تقع وتقوم تمشي شوية وتقع ونعيد من جديد وتقع مشيت شوية وقعت في البيت ومشيت شوية وقعت في الدنيا ومشيت شوية والفلوس ومشيت شوية في الكذب ومشيت شوية وفي النفاق عمال تقوم وتقع بتقع ليه لأنك مش مخلص طب نفسي أخلص لو أرادك لهيئك مش عايزك مش عايزك طب يعوزني ازاي قال لك فلما زاغوا أزاغ الله قلوبكم قلوبهم فانت لما تجيله يريدك لكن انت مش مخلص فلا يريدك عشان كده بقول لك الراجل اللي جاي لربنا بقى بعد ستين سنة عك وجاي يقول له يا رب انا جيت يقبل سبحانه وتعالى كريم ولا لا بس لو هو ايه صادق والصدق في الحالة دي اه صعب عزيز صعب ليه ذنوبه بتلعبه ذنوبه بتلعبه في الوقت ده بقى لما يبقى جاي ما بيسلملوش يقول لي نفسي يوم يعدي نظيف لازم كل يوم تطلع لي بلوى من تحت الارض من البلاوي القديمة هي كده الماضي مؤلم فخليك نظيف اللهم طهر قلوبنا صدق الاستعداد للقاء الله عز وجل من أنفع ما للعبد ومن استعد للقاء الله انقطع قلبه عن الدنيا عن الدنيا وما فيها ومطالبها عايز ايه ولا حاجة نفسك في ايه إلا أن يرضى عني ربي وايه كمان بس طب الفلوس والشركة والمصنع وال والناس والزوجة والولاد لا لا لا لا بس يرضى عني وما طالبها كل يوم يكتبوا كشف الطلبات تبص في الكشف ما تلاقيش فيه الجنة عايزين نحط الجنة في كشف الطلبات اللهم ارزقنا الجنة يا رب تبقى مطلب رئيسي تبقى مطلب أساسي فخمدت من نفسه نيران الشهوات الأكل إيه اللي موجود تلبس إيه أي حاجة هتنام فين في أي حتة خمدت من نفسه نيران الشهوات الشهوات المولعة دي المتأججة خمدت خمدت من نفسه نيران الشهوات وأخبت قلبه إلى الله اللهم ارزقنا الإخبات قال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أربع صفات للمخبتين اللهم اجعلنا من عبادك المخبتين وكلمة الإخبات كلمة حلوة قوي وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم قلت لك كتير قلبك بيرفرف لما تبقى جاي لربنا هي دي وانت رايح تصلي قلبك بيرفرف وانت قاعد تقرا في المصحف قلبك بيرفرف وانت قاعد في خلوه تذكر الله تقول اذكار الصباح والمساء قلبك بيرفرف هي دي المخبتين والصابرين على ما اصابهم كان في القران كان الله سبحانه وتعالى يشير الى ان هؤلاء مصابون دائما بابتلاء اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب اه مبتلى بس صابر الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة مهمة جدا حتة الصلاة مهمة جدا حتة الصلاة كنت بصلي مع بعض الناس فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ان الواحد لما يسجد يمد جسمه كده فبعد ما خلصنا الصلاة الراجل زعلان جدا ايه اللي انت بتعمله ده قلت له الحديث متفق عليه كنا نأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يجافي بين ضبعيه انت سمعت الحديث ده قبل كده قال لي لا تو طيب تبقى الناس تسأل عشان تتعلم مش تنكر بجهل نتعلم كنا نأوي يعني ايه نأوي ها بنشفق على رسول الله كان بيصعب علينا من شدة ما يجافي بين ضبعيه ضبعيه اللي هي العضد والجنب فالرسول ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم لما كان بيسجد كان بيبعد ساقيه عن فخذيه وفخذيه عن بطنه وعضديه عن جنبيه وذخره عن صدره يبقى وهو ساجد كل حتة لوحدها يقول لك حتى لو أن عنزا أرادت أن تمر تحته مرت مين بيظبط السجود كده هي دي المقيم الصلاة يا جماعة لسه ما صليناش صح لازم يبقى عندنا تدقيق في الصلاة بنصلي ازاي اكثر الناس لازق كعانه في بطنه وهو ساجد ايه اللي انت بتعمله ده هو ده سجود قول لي تفرق ايه دي من دي لا تفرق تفرق ذل وتفرق حب وتفرق تعب ساجد لله الشاهد والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ابن القيم بيقول وأما لذة النفقة حال الإخلاص فلا يطاولها الوصف اللي بينفق لربنا بس بإيه بإخلاص حاجة تفوق الو... ما تتوصفش بقى الحلاوة ولذة الإيمان في هذا الإنفاق السعادة سعادة المعطي أكثر من سعادة الآخر سبحان الله العظيم يعني قلت لكم ان في سائله مسكينه تحمل طفل يا بنتي خدي دول وارجعي ساعه ما نظرت في الفلوس لقيتها 20 جنيه كان قلبها هيقف من الفرح طب يبقى انت فرحتك قد ايه فرحه ربنا بيك قد ايه سبحان الملك الشاهد انه واخبت قلبه الى الله وعكفت همته على الله يبقى الله مرادك وغايتك سبحانه وتعالى ابن القيم يقول ايه واستحدثت همة اخرى وعلوما اخر وولد ولادة اخرى شفت احنا جايين منين بقى ده جاية من مصر دي عشان نوصل للحتة دي قال لك وولد ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقة طريق قريب موصل للاستقامة في الأقوال والأعمال والأحوال أوله حفظ الخواطر وتانيه صدق التأهب للقاء الله يوصل ليه تتولد يتولد لك قلب جديد جديد نوفي على ال zero standard قلب جديد حقيقي ابن القيم هنا بيقول ولادة ايه حقيقية مش ولادة معنوية مش كلام صوري لا لا لا لا هيتولد فعلا ولادة حقيقية هيتولد قلبك المخنوق قلبك المحبوس المأسور قلبك المتكتف قلبك المتغلف هيتولد هيتولد ولادة حقيقية هيخرج هيخرج فعلا من رحم من مشيمة هيخرج قلبك خروج حقيقي فعلي لما تقفل دماغك ما تفكرش الا في ربنا وتستعد انك تقابله دلوقتي حالا تسمع كلام ابن القيم تاني يقول ايه يقول ويولد قلبه ولادة أخرى تكون نسبة قلبه فيها إلى الدار الآخرة كنسبة جسمه إلى هذه الدار بعد أن كان في بطن أمه فيولد قلبه ولادة حقيقية كما ولد جسمه حقيقةً وكما كان بطن امه حجابا لجسمه عن هذه الدار فهكذا نفسه وهواه حجاب لقلبه عن الدار الاخره فخروج قلبه عن نفسه بارزا الى الدار الاخره كخروج جسمه عن بطن امه بارزا الى هذه الدار يبقى زي ما كنت جنين في بطن امك وكان بطن امك حجاب ليك عن الدنيا وانت الطفل في بطن امه شايف دنيا يعرف حاجة لا بيسمع ولا بيعرف حاجة ولا شايف خالص نهائي لما يخرج للدنيا يشوف ويسمع ده حتى بتمضي عليه فترة اظن 21 يوم لحد ما يشوف ويسمع مدة على ما يشوف ويسمع فلما اتولد بدأ يشوف ويسمع كذلك القلب لما يتولد يبدأ يشوف ويسمع بس يتولد حقيقة بعد ما كانت النفس حجاب وزي ما قلنا هم ثلاثة يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث فكذلك ولادة القلب حقيقة من ظلمات ثلاث النفس والطبع والهوى النفس والطبع والهوى فيولد قلبه ولادة حقيقية قال ابن القيم ولما كان أكثر الناس لم يولدوا هذه الولادة الثانية ولا تصوروها فضلا عن أن يصدقوا بها فيقول القائل كيف يولد الرجل الكبير او كيف يولد القلب لذا لم تكن لهم همة اليها ولا عزيمة اذ كيف يعزم على الشيء من لا يعرفه ولا يصدقه هو مش عارف ولا مصدق زي ما بقولها دايما في قصة عثمان بن عفان رضي الله عنه لما ختم القرآن في ايه في ركعه القرآن كله التلاتين جزء أراهم في إيه في ركعة واحدة فبعض الناس مش متصور مش ممكن ما مش هيحصل ادام مش متصور ما ايه ما يعملهاش مش مصدق ما, ي- ما يقدرش يعمل ما يقدرش يعمل انت محتاج الاول انك تصدق ونمره اتنين تتصور وبعدين تنفذ لكن اللي مش مصدق مش هيعمل ولا اللي متصورها هيعملها ولذلك كثيرين جدا يعني حدثني انا شخصيا عشرات انهم عملوها انه قام الليل بركعه واحده بالقران كله والله في عصرنا موجوده وعايز تشوف تعال اوريك وبمنتهى البساطه في رمضان الفائت وفي روضة الرسول صلى الله عليه وسلم في أول رمضان ختم القرآن كله في ركعة واحدة من بعد صلاة العشاء إلى قبل الفجر بنصف ساعة أو أربعين دقيقة في ركعة واحدة في الروضة شاهد يا إخوة إن الأمر ده محتاج إن إحنا نتصوره نصدقه قبل ما نشرح فيه إحنا كل موضوعنا ولادة القلوب وكل اللي فات ده إحنا بنمهد قلبك عشان يتولد فأول سبيل لهذا التمهيد إنك تصدق ممكن القلب يتولد أيوة ولادة جديدة نعم ويبقى لك قلب جديد أيوة بدل القلب اللي اتقطع من المعاصي اتمزع من الهموم توسخ من الدنيا يتولد قلب جديد وشوف بقى لما يبقى قلبك طفل الطفل يعرف يحقد يعرف يحسد يعرف يشتم الطفل بيقعد كام سنة ما يعرفش يتكلم الطفل بيشيل هم هو ده القلب الجديد ما يبقى قلبك طفل بريء كما ولدته أمه يقول ابن القيم ولكن إذا كشف حجاب الغفلة عن القلب صدق بذلك وعلم أنه لم يولد قلبه بعد والمقصود أن صدق التأهب للقاء الله بعد حفظ الخواطر هو الطريق إلى الله يبقى حفظ الخواطر صدق التأهب قلب جديد هتبدأ تمشي لربنا هتبدأ تمشي في طريق الجنة الصح كما ينبغي بقلب جديد واستعداد جديد وهمة جديدة ازاي يتولد القلب ده اللي هنبدأ فيه بقى من المرة الجاية مباشرة بإذن الله تعالى أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان وأن يعافينا وإياكم من البلاء وأن ينجينا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده جده وهزله سره وعلانيته اللهم طهر قلوبنا اللهم أصلح قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم ثبت قلوبنا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين اللهم أصلح زوجاتنا وأولادنا اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم هب المسيئين منا للمحسنين اللهم لا تخرجنا من مكاننا هذا في ليلتنا هذه إلا وقد هديت قلوبنا وأصلحت نياتنا اللهم ونسألك ألا تفرقنا إلا وقد غفرت ذنوبنا وتبت علينا اللهم وإنا نسألك ألا تفرق جمعنا إلا وقد عفوت عنا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله والحمد لله رب العالمين